أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك وبعد كنا قد تكلمنا أن في هذا الطريق عوائق وعلائق لابد أن يفقهها العبد ويعرفها حتى يستطيع أن يتجاوزها أو يتعامل معها فكان على رأس العوائق عائق الشيطان وفي الواقع أننا لا نفقه حقيقة معركتنا مع الشيطان على الوجه الذي ينبغي أن يكون يمكن كلنا مرت علينا الآيات التي يأمرنا الله عز وجل فيها باتقاء شر الشيطان واتخاذه عدوا لكن تكييفنا الواقعي لهذا الأمر عليه كثير من علامات الاستفهام لأننا لا نفقه بالضبط ما هو الموضوع يعني نتصور أن المسألة من اليسر بمكان ممكن نختذل القضية كلها لأن الشيطان كيده ضعيف وده صحيح فلا يحتاج الأمر إلى أكثر من استعاذة فالأمر يسير جدا نختذل هذه القضية هكذا أو نكبرها بأن الشيطان له نصيب من الإنسان مدركه لا محالة وأنه لص الإيمان سيأخذ منك نصيبا لا محالة فيعني كده كده الشيطان هياخد منك حاجة فتعايش معه تعايش سلمي يعني كأن الأمر كذلك في بعض الأحوال وإن كان هذا على سبيل التهكم لكن للأسف الشديد واقع بعض الناس وأحوالهم ينطق بمثل ذلك عشان كده النهاردة عايزين ندرس الموضوع بشكل مختلف نقول طبيعة المعركة نفسها وما هي العقبات التي سوف يجعلها على طريقك تعالوا في البداية نضع حقائق ثابتة في معركتنا مع الشيطان الحقيقة الأولى أن عداوة الشيطان عداوة ثابتة هو عدو وعايزين برضو نقول التكييف الواقعي عدو مغتاظ حسود حاقد يريد أن يتخلص منك بأي شيء وأن يفسد عليك حالك مع الله بأي شيء يرى أن ليس لك أي مزية حتى يميزك الله عز وجل ويصطفيك فإذا وجدك على طاعة الرحمن فإنه يزداد قسوة وغيظ ويريد أن يهجم على قلبك فيقلبه ناحية الزيغ والانحراف فيأخذ في ترقب أي فرصة لينفث هذه السموم إلى القلب فيفسد عليك حالك كلمة عدو دي يا جماعة عايزين نستشعرها كده عدو عايز يتخلص منك بأي شكل متضايق منك متغاظ منك هيفسد عليك حالك فلن يتركك هكذا فلذلك يقول الله جل وعلا في سورة فاطر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا الأمر هنا على الوجوب يبقى إذا لم نتخذوه عدوا أثمنا إذا تعايشنا معه تعايشا سلميا أثمنا فاتخذوه عدوا يبقى أمر من الله سبحانه وتعالى نحن نتقاعس عنه وينبغي أن نتوب الآن إلى الله سبحانه وتعالى من عدم اتخاذنا للشيطان عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير داع إلى جهنم هذا أفضل وصف يوصف به الشيطان داع إلى أبواب جهنم ثبت في السنة المطهرة أن لكل إنسان قرينا من الشياطين الجن ملازم له الشيطان فهم منك عدو وهو قريب يريد أن يدخل قلبك بأي حال من الأحوال وقد ثبتت عداوة هذا القرين لابن آدم فهو لا يأمره إلا بشر ولا يوعده إلا باليأس والقنوط من رحمة الله هو حريص كل الحرص على إضلاله وغوايته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم ما منكم أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير يبقى دلوقتي في قرين والقرين ده شيطان وشغلته إيه؟ الغواية والإضلال واصطفى الله عز وجل نبيه في هداية هذا القرين فأسلم فلا يأمرني إلا, إلا بخير ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يحضر أحدكم خدوا بالكم الحديث ده كويس حديث في صحيح مسلم إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء كل حاجة أنت بتتلبس بيها دلوقتي وإحنا في مجلس العلم الشيطان حضر نعوذ بالله من الشيطان الرجيم عندما تريد أن تأكل يأتيك الشيطان عندما تريد أن تذهب إلى عملك يأتيك الشيطان عندما تخرج من بيتك في كل أحوالك يقول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه يبقى عدو وعداوته عداوة ثابتة وانظروا أين هو منك إنه يتربص بك في كل لحظة يقول ابن الجوزي وهو يصور المعركة مع الشيطان اعلم أن القلب كالحسن وعلى ذلك الحسن سور وللسور أبواب وفيه سلم صغور وساكنه العقل والملائكة يترددون على ذلك الحسن وإلى جانبه ربط نواحي كده على جانب هذا الحسن الشياطين تختلف إلى هذه الربط إلى هذه النواحي من غير مانع والحرب قائمة بين أهل الحسن وأهل الربط الشياطين لا تزال تدور حول الحسن تطلب غفلة الحارس والعبور من بعض السلم هذه حقيقة معركة الشيطان ضدك يبقى الحقيقة الأولى التي توقفنا عندها عداوته الثابتة الحقيقة الثانية لزوم الاحتراس منه لأنه سيقعد لك على كل صراط مستقيم وهذا مصداقه من كلام الله سبحانه وتعالى على لسانه قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم لأقعدن لهم صراطك المستقيم لاحظوا في ملمح لغوي لأقعدن لهم صراطك المستقيم مش كان يقول لأقعدن لهم على صراطك المستقيم لأقعدن لهم صراطك المستقيم قعد مش فعل لازم قعد الرجل هنا بيقول لأقعدن لهم صراطك المستقيم لأقعدن لهم في صراطك المستقيم لأقعدن لهم على صراطك المستقيم شوفوا بقى لو هو عايز يقول لأقعدن لهم على هيبقى موجود وهيبقى كذا ولو في هتديني معنى الاستغراق ويبقى في كل حاله في نفس الوقت يبقى دي تديني علو دي تديني استغراق اداني طبيعة هذه الغواية التي ستكون من الشيطان لأقعدن لهم في كل خطوة لهم على صراطك المستقيم وعليها تأخذ الخطوة وتجد الشيطان عليها تمشي بخط تجده فيها ملازما لها انظر كيف هو يبقى الموضوع مش سهل يا جماعة يبقى أنت لما تيجي تمشي السكة دي وتفهم ان الموضوع الموضوع معركة الشيطان دي موضوع هايف يعني سهل قوي يبقى مش كده يبقى أنت لم تعطيها حقها إذا عليك بالاحتراز لأنه قاعد لك على كل خطوة وفي كل خطوة على هذا الصراط المستقيم شوف هو ربنا سبحانه وتعالى أراد من كلامه أن يوضح لك حجم عداوته ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فأعطانا الله عز وجل كما قلنا في المرة السابقة الداء والدواء داء الذي سينفث منه ويرتع ويعيش معاك الجحود انه ربنا يبعث النعم علشان يوددك اليه حتى تطيعه يتودد اليك بالنعم حتى تمتثل فتجحدها انت بس كده الشيطان عارف يخش من الحتة اللي هو يجيبك فيها على طول فيأتيه من هنا ومن هنا ومن هنا يبقى الداء سيكون الغفلة والجحود والدواء سيكون الذكر والشكر في كلمتين جميل يبقى الحقيقة الثانية لزوم الاحتراز من هذا الشيطان لأنه قاعد لك في كل خطوة وعلى كل سبيل الحقيقة الثالثة ضعف الشيطان قلنا إن كيد الشيطان ضعيف رغم ده كله الكلام اللي فات ده عدو وقاعد على كل صراط لا يا عم احنا مش عارف نعمل معاه حاجة ده الموضوع صعب جدا لا هو صحيح صعب لمن لم يكيفه على حقيقته لكن يكون يسير جدا إذا علم أن هذا الأمر ما أيسره في كلمة واحدة إذا نبحتك كلاب الراعي فاستعن بالراعي يكفك نباح كلابه يبقى بدل ما تقعد تهوش كلب يعوي ينبح شكله لو شفته من بعيد يا ده بتاع ده فيها 21 حقنه ولو دلوقتي بقى ثلاث حقن ده قصه صع- صعبه قوي هو كده شكله كبير وكده ويعني نوعيه من الكلاب المحترمه فتستشعر هكذا وهو القصه كلها ما فيش وبعدين تجيب شويه يعني حجر وترميه كده تلاقيه خايف وجبان ولا يفهم بس شكله شكله يضيعك هو هكذا شأن الشيطان قال الله جل وعلا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقد مثل العلماء الشيطان كأن رجل يجلس وأمامه طعام فمر به كلب فقال اخسأ فانجفل ومضى بعيدا واحد قاعد بياكل بعدين الكلب مر عليه فراح رميه راح جاري ورجل آخر مر به الكلب فرمى له بعض طعامه قال لك والله غلبان فنديله فرمى له بعظم فلما أكل العظمة طمع في الأخرى وهكذا أنت أحيانا يعني مش هتيجي يعني القصة يعني من بصة ولا من كلمة ولا مش عارفة إيه ولا إيه فتتغافل عن محقرات الذنوب فيطمع في ما هو أعلى منها وهكذا لذلك المطلوب أن لا تكبر من حجم الشيطان حتى يصير الخوف من الجن ومن الشياطين أعظم من خوف الله فيقع في الشرك الأكبر شرك الخوف شرك من أنواع الشرك الأكبر إن هو يبقى قاعد خايف الشيطان هيعمل لي الجن هيلبسني هيحصل لي مش عارفة إيه هيجرى لي إيه اكثر مما يخاف من الله وفي ناس كتير جدا لما تيجي تقول لهم بس بقى تعدلوا علشان خاطر يعني ما يحصلش انتوا شايفين الناس اللي بتتمس وبيحصل لها بتاع يحترم نفسه ويظبط اموره اكثر من انك تقول له عين الله ناظره والله بصير مطلع على حالك هعمل ايه يعني انما لا يلبسني بقى ويبقى الحياه ضنك ويجي لي اكتئاب ومشاكل نفسيه يخشى الجن اكثر مما يخشى الله فلا ينبغي تهويله ولا ينبغي التهوين من شأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي والطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد وصححه الألباني في صحيح الترغيب لا تقل تعس الشيطان فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول بقوتي صرعته ولكن قل بسم الله فإنك إن فعلت ذلك تصاغر حتى يصير مثل الذباب شفت انت بقى قصة تكبيره أو تحقيره بإيدك التجأت بالله واعتصمت به خلاص ما حصلش الكلام ده وبدأت تركن إلى نفسك وتركن إلى فهمك وعلمك وقدراتك وإمكانياتك خلاص الشيطان يصرعك ويقول بقوتي صرعته هذه الحقيقة الثالثة ضعف الشيطان الحقيقة الرابعة سلاح المؤمن الذي يستطيع به أن يحارب الشيطان في هذه المعركة قال الله جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا السلاح هو الاستعصام طلب العصمة من الله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين لا يستعيذ به أحد إلا وأعاذه ولا يستجير به أحد إلا وأجاره فهو أكرم مجير فلا يخلي بين العدو وبين عبده المؤمن بعد أن لجأ إليه ورجى عنايته يقول الله جل وعلا في سورة النحل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون يبقى السلاح اللي انت هتمسكه العصمة الاستعصار التوكل ان في كل لحظة لما يكون ايه كيد الشيطان هذا وقاعد لك على كل صراط وعلى كل خطوة لكن بالاعتصام يكون نهاية شأن هذا الشيطان وتستطيع أن تتخلص من كيده الحقيقة الخامسة أنه لص ولكن لص فاشل حرامي أفضل تكييف لي برضه أن يقال أنه حرامي الإمام لص الإمام هو شغلته حرامي يعني قاعد ينتظر ساعات الغفلة ولحظات الذهول حتى يسرق شيئا مما يكون لك من الأجر أو يكون لك من الطاعة هكذا شأنه لكن هذه الوساوس سرعان ما تتلاشى إذا انتبهت وتذكرت فأخذت سلاحك مرة أخرى فأدميته وصرعته بعد أن كاد أن يصرعك يقول الله جل وعلا في سورة الأعراف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون الشيطان برضه هياخد نصيب احنا قلنا هياخد نصيبه منك بأي شكل من الأشكال هيسرق حاجة بس السرقة دي مقالها إلى الخسران يعني هيقعد يسرق يسرق يسرق لغاية ما يخلص على البيت بتاعك كله مش هتلاقي ليك عفش خلاص كله طار ولا هو هيسرق الحاجة وانت هتعرف تستردها مرة أخرى بل قد يكون من شأنك أن تضع حصن حصين هتحط بقى كل التجهيزات بعد كده على الباب مش هيعرف يخش من الباب مرة أخرى هيكون كذلك هو ده شأن المؤمن إذا مسه طائف من الشيطان يتذكر جاب له في حتة غفلة آه عرفت لا ألدغ من جحر مرتين مش هتعرف تخش لي تاني فإذا هم مبصرون فيبصر الحقيقة الأمر فيكون في ذلك خير دليل له على الطريق حتى يعرف كيف يتعامل مع الشيطان هذه خمس حقائق الحقيقة السادسة وجوب معرفة مداخل الشيطان وجوب احنا لسه قايلين ان ربنا قال لنا فاتخذوه عدوا فاتخاذه عدو ده واجب كل ما يؤدي الى الواجب فهو واجب ده كلام رصين جدا للغزالي في الاحياء وتشعر فيه نفس الفقيه أكثر من نفس الواعظ يقول اعلم أن مثال القلب مثال حصن والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن ماشي فيملكه ويستولي عليه ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يعرف أبوابه مش هتقدر تحرس لو أنت مش عارفه هيخش منين هيخش من حتة وبعد كده تقول لي يا شيخ والله كنت كويس وبفضل الله عز وجل بقى لي يومين ثلاثة الحمد لله وردي طيب والحمد لله حاسس بإيمانيات بعدين راح مرة واحدة طار الفجر وبعد شوية طارت الضحى وشوية ورد القرآن عمل في إيه؟ هتقول لي الذنوب الحمد لله كنت متحفظ في الأيام دي في إيه؟ إيه اللي حصل؟ خدعك من حيث لا تدري دخلك من مدخل أنت مش واخد بالك منه خالص غافل عنه تماما ما تعرفوش أصلا يعني أنت عارف أنه مداخله آه الشهوة هيخش لي يعني من ايه من الشهوه من النساء والفلوس وبتاع طب خلاص هيخش لي يعني من ايه من شبهه ادينا بنتعلم خلاص خلصت الليله وهو بقى عارف ان انت مثلا شخصيتك نرجسيه شويه فيروح فاتحهم حبتين فتلاقي نفسك اصبت بذره كبر وانت مش داري انك برضه بتحب الثناء وبتاع فيروح مديك حته عجب كده في النص يخليك تفرح بشويه وتقول لي انا ما بفرحش بالعمل انا بفرح برحمه الله عليا وهو يعني ينفجر من العجب خلاص انا اهو عملت بقالي سنين مش عارف اجيب الورد ده انا ختمت في ثلاث ايام انا بقالي كام يوم بعمل مش عارفه ايه انا بقيت كويس خلاص انا اول مره اخلص كتاب في الفتره الزمنيه دي كلها ده انا عملت ده انا سويت ده انا مش عارف ايه تمام بس ما انا ماشي كويس اهو يروح هو راميها له بس وذره ذره عجب ذره كده ذره كده ما يلتفتش اليها هو خالص فيجيبه لمسه كتاب شفت بقى فانت تقعد تفكر انت والله ما في نساء ولا في ما فيش الحاجات اللي احنا عارفينها دي وفلوس يا سيدي نضحي وبنفق في سبيل الله ما فيش حاجه اهو شفت بقى فعشان كده بيقول ولا يقدر على حراسه ابوابه من لا يعرف ابوابه فحمايه القلب من وساوس الشيطان واجبه وهي فرض عين شوفوا الكلام حراسه الابواب فرض عين حد يا جماعه تاب لله قبل كده من هذا المعنى انه ما حرس الباب يعني احنا واحنا قاعدين بنتوب كده بقى استغفرك يا رب من تقصيري ومن تفريطي ومن ذنوبي ومن ومن ومن ومن حد ممكن يكون خطر على باله يقول ان انا استغفرك يا رب ان انا ما حرستش قلبي اللي انت خلقته عشان لا يوضع فيه الا حبك ومعرفتك فسمحت لعدوك انه يدخل جوه خاين خاين اعظم خيانه وانت مش داري فيقول هي فرض عين على كل عبد مكلف وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب كلام بقى مفيش بعد كده ادي سد الذرائع كلام اصولي كلام فقهاء ولا يتوصل الى دفع الشيطان الا بمعرفه مداخله فصارت معرفه مداخله واجبه هذه ست حقائق في مقدمه الكلام على معركه الشيطان وكيف سنتعامل مع هذا العدو الخبيث تعالوا نذكر في البداية العقبات التي سيضعها إبليس ثم نتكلم عن بعض المداخل التي يدخل بها إبليس علينا المعلوم المعروف أن للشيطان سبع عقبات يضعها في طريق العباد سبع حاجات شغلته الشغلة أنه يوقعك في واحدة منهم ابن القيم وارجعوا للكلام ده عشان نفيس جدا في منزلة التوبة في آخرها ذكر مبحث سماه أسرار التوبة فمن جملة هذه الأسرار في شأن المعصية أن ينظر إلى الآمر له بالمعصية المزين له فعلها الحاض له عليها وهذا هو الشيطان فكلمنا بقى عن هذه العقبات الكلام ده موجود برضه في تلبيس إبليس ويعني العلماء تقريبا تواتروا على نقله السبع عقبات العقبة الأولى هي عقبة الكفر الكفر بالله وبدينه هيخش ازاي احنا عايزين على كل كلمة حاجة بيقول ابن القيم العقبة الأولى عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وبصفات كماله وبما أخبرت به رسله عنه فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان طلبه على العقبة الثانية أول واحدة يخش من جهلك بالله لغاية ما يوصلك للكفر به وأنت لا تدري هيخش من سكة الشرك الخفي والشرك الجلي هيخش من سكة التسخط لغاية ما يفسد علاقتك بالله يا أخي هو لو بيحبك كان عايشك كده مش كان اداك كذا وكذا زي غيرك انت كنت بتقول انا عايز اتجوز علشان اعيش في نفسي سابك وخلاك تقع في المعاصي والذنوب بكسبك طب ليه خلق الشهوه فيك اه وانت قاعد تتلقى الكلام ده وتقول اه صح طب وانا مالي ما صحيح فلان اتجوز وفلان معاه فلوس واداله كل حاجه وانا اللي محروم منها دخل في التسخط واحنا قلنا ان الاقدار ربنا لما قسمها عامله زي تورته كده أو زي قطعة الكيك الكبيرة وكل واحد ليه ثلاث أرباع وناقص ربع والشيطان معاجبه قوي بقى بالربع ده يقول له ده حتة ربع مش ممكن أنت عارف لو أكلت دي هتعيش عيشة مفيش هي دي لتكونن من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين صدقني لو انت خدت الحته دي انت لو ركبت العربيه التمام دي هتعيش بقى مستريح ولا ازمه ولا مشاكل لو خدت العربيه دي لو خدت الزوجه دي لو خدت كذا لو خدت كذا يديله الجزء ده فخلاص هو بقى حاططها جواه فواحد بيتلقاه ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا اخي اعوذ بالله بس هي جواه بس صحيح وعمل معايا كده ليه يلا الحمد لله رماه في التسخط وبعديها يطلع منه كل حاجه بقى لغايه ما يوصله للكفر من هذا الباب ما هو مش هيجي ابليس احنا قلنا في ابليس 2007 فيعني عندنا ابليس مختلف مش هيخش ابليس بقى بالطريقه المشهوره يعني, يعني مش هيخش يقول لك اقف يلا اسجد للصنم يلا حبيبي قوم كده يلا روح شوف صنم كده واسجد له يلا اعمل كذا لا ابليس برضه عنده فنون واساليب مش هتنفع معاك انت السكه دي خط لزق كده ما ينفعش انما ليك انت سكه ثانيه انت مش واخد بالك منها هو شايف الحته اللي ينفع تخش عليك منها فيها فين بقى الحته اللي فاسده بينك وبين ربنا اللي بتجيبك في المعاصي كلها وهنا بقى هو اللي بيلمسك كتاف وانت مش داري يجيبك في دي ساعتها يرميها كده حاططها لك في وسط الطريق تقول اه صح او ييأسك شغلانه بقى ييأسك من رحمته لغايه ما تكفر به اه هو ممكن كده وما النبي صلى الله عليه وسلم قال اكبر الكبائر ليه اليأس من رحمه الله القنوط من رحمه الله جعلها من اكبر الكبائر عشان هييأس فبرضه ناتج عن ايه فساد تصوره وعلمه بالله جاهل بالله ما يعرفش مين ربنا ما يعرفش كرم ربه وفضل ربه ورحمة ربه وعفو ربه ما يعرفش صفات جمال ربه فلا يرجوه ولا يحسن الظن به واحنا بنعمل دلوقتي الدروس بنتكلم الناس عن حسن الظن وبتاع تلاقي الناس ايوه والله اخيرا لقينا الحق ايه يعني يا جماعه ما حدش فاهم الكلام ده خالص عن ربنا ما هو اللي وصل الرجاء وصله لهم بصفه الغرور يعني اداله الرجاء اللي هو بقى لغايه ما يختار لغايه ما ينام خالص واللي بيديله الخوف بيوصله لغاية درجة القنوط والحق بينهما شفتوا هيخش ازاي يرمي الكفر يخش طبعا من سكة العلم ويبتدي يقدح له في صفات ربنا سبحانه وتعالى من وجه والمعتقدات بقى الفاسدة وأهل الكلام والكلام اللي انتوا عارفينه ده الاعتقادات الفاسدة المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة لغاية ما يصف الله بما لا يكون زي احنا ما بنقولش ان هم كفروا بس يعني زي طريقة المعتزلة لما ينفوا الصفات ويعطلوها فكأنه بلا صفة لا خلاص سمع بلا سمع بصير بلا بصر عشان يفرغ المعنى تماما طبعا شوف بقى نفسية واحد هيبقى مش مستشعر ان ربنا ليه سمع وبصر وليه هذه الامور لانه لو خطر بباله انه يكيفها يبقى كده ممثل ويبقى كده مجسم فلا لا لا حاشا لله فربنا ده حاجه عظيمه وكبيره ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها خالص فبيتعامل مع ايه ده يعني ذات بلا صفات فاكيد هيكون ليه تاثيره الايماني لا شك عليه وهكذا الى ان يقع في الكفريات الصريحه الواضحه والعياذ بالله تعالى من الاعتراض او يصل الامر الى امور الفاسده من سب الله سبحانه وتعالى وسب شرعه و و و و هذا عقبة الأولى العقبة الثانية طب هو مش عارف يجيب وهو المتحصن بالتوحيد بفضل الله عز وجل يخش له من عقبة البدعة وهذا باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه وأنا وأنا بتكلم عن الحتة دي عايز أقول سطر كده لأن برضو أنا بكلم ناس المفترض إنهم عندهم دين والمفترض إن هم يعرفوا شيء عن الاتباع لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الناس عايزة تتربى فاكيد الكلام ده لما هيسمعوه هيتلقوه بالطريقه دي بدعه لا الحمد لله يعني. احنا ان شاء الله يعني نبعد عن ذلك وما منا من احد الا ولسان حاله واعماله تنطق بمخالفات صريحه لهدي محمد صلى الله عليه وسلم انا لا اقول ان المخالفه لهدي النبي بدعه هكذا لكن اقول يعني من حام حول الحمى هو سمته حياته سلوكياته امور كثيره في حياته ليست هي على هدي محمد صلى الله عليه وسلم فحام حول الحمى فقد يقع في أمور إلى المخالفة الصريحة وإلى الابتداع لأنه لا يتصور هذه الأمور أبدا لما تيجي تقول له طب النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه كذا أو كذا أو كذا من أمور وهو الكلام ده يتعارض مع حياته هو ومألوفاته يقول لك لا لا أنتوا فاهمين الموضوع غلط ما يقدرش فيقع في بدع ويتصور أمور أخرى وعلى هذا ينبغي علينا جميعا أن نقيس أعمالنا وأحوالنا وكلامنا وكل تصرفاتنا وفق حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم النموذج المثال الأسوة القدوة فستجدون بون في التصورات في الفهم لو احنا بس مسكنا كده فهم النبي صلى الله عليه وسلم لحقيقة الحياة وتطبيقاته الواقعية وتطبيقاتنا احنا البون شاسع المعنى ده بيخلينا ممكن نقع احنا في مخالفات ولا نتصور أن هذه سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك ينبغي علينا أن نتحرز من هذا لا شك أن مفهوم البدعة يدخل تحت مسمى التعبد يتعبد بشيء لم يأذن به الله سبحانه وتعالى من أوضاع ورسوم محدثة في الدين وهذا الأمر غير مقبول ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهو مردود عليه فهيدخل على العباد ودي طريقة بتدخل بالذات بقى في مسألة البدعة في كثير من الأمور ويزين لهم أمر عبادات لهم ليست على هدي محمد صلى الله عليه وسلم فيقعون من حيث لا يدرون في ذلك وما كان صنيع الصوفية وغيرهم إلا أنك تجد على حسن الظن بهم أنه عايز خير لكن لا يأتيه من وجهه فيضل عن سواء السبيل فليست النيات الحسنة وحدها تكفل صلاح الأعمال لابد من نيات حسنة وأعمال حسنة بعلم وما ضل النصارى إلا من هذا الوجه أنهم عملوا بما لم يعلموا فعشان كده ناخد بالنا قوي الشيطان هيخش منين يقول ابن القيم فإن قطع هذه العقبة وخلص منها بنور السنة واعتصم منها بحقيقة المتابعة وما مضى عليه سلف الأمة السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان يبقى تجاوز هذه العقبة الثانية التي وضعها له على الطريق يقول فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه على العقبة الثالثة وهي عقبة الكبائر يعمل بقى يزينها له ويحسنها في عينه ويسوف به بص كلام ابن القيم يقول إيه وفتح له باب الإرجاء وقال له الإيمان هو نفس التصديق فلا تقدح فيه الأعمال ابن القيم كتب الكلام ده من 700 سنة وربما أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق وهي لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك حسن يعني طالما ده ابيض وطالما ده كويس وطالما انت احوالك كويسه من جانب مش هتبقى المشكله كده واذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يهلك الناس فيها وكتير احنا بنقع في المشكله دي من حيث لا ندري فيزين له كبائر وخدوا بالكم انت لما هيرمي لك زنا زنا اعوذ بالله انت لما يرمي لك قتل تقتل واحد تسرق لا بس في كبائر انت مش داري بيها اخطر من الزنا ومن الربا ومن القتل الا وهي الكبائر الباطنه الكبائر الباطنه ابن القيم ليه كلام في الفوائد كده وابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر ليه كلام كده بيقول في البدايه ان الكبائر الباطنه اعظم من الكبائر الظاهره والناس ما بتصدقش يعني الناس لما نقعد نقول لهم يا جماعه والله العظيم ذره كبر اشد عند الله من الزنا ما يصدقوش لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر والثانيه قال وان زنى وان سرق من قال لا اله الا الله دخل الجنه وان زنى وان سرق وان زنى وان سرق يبقى ايه رايكم دي ما فيهاش كلام ما فيهاش استثناء ما فيهاش من كان في قلبه مثقال ذره من كبر انتهت شفتوا بقى ممكن يهلكك فين انت لما تسمع العقبه دي وتقول عقبه الكبائر الحمد لله احنا مش بتوع كبائر يعني لا بنزني ولا بنسرق ولا بنغش ولا بنعمل الحاجات اللي هي من اكبر الكبائر او من الموبقات نعوذ بالله من ذلك لا سحر ولا كلام من ده ولا قذف ولا ولا ولا وياتي في الحاجات اللي الناس بدات تحقرها ايه رايكم الغيبه والنميمه كبيره ولا صغيره يعني احنا بنيجي في البدعه ممكن تقول اهو تتعلم السنه وتعرف ضوابط البدعه حتى دي وقعنا في حيصه بيصه فيها وفي اشكاليات ولا عارفين ضوابط بدعه ولا عارفين تعريف بدعه وكل شويه بدعه بدعه بدعه وبدعنا خلق الله زمان وقعنا في مشكله التكفير دلوقتي وقعنا في بدعه التبديع شويه بقى حتى دي الكبائر طب انت بتعرف ايه هي الكبائر ما تعرفهاش تعرف ان في الكبيره معتقد أهل السنة والجماعة أنه الإنسان لا يكفر بارتكاب الكبيرة وأنه الخوارج هذا قول الخوارج ومردود عليه من أوجه وذكروا فيها تعريفات ما هي الكبائر بتعمل أنت كبائر لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر إيه هي الكبائر عد كده وهل ترتكب شيئا منها لا تعرفها طب هتحاسب نفسك عليها ازاي ما هي لو كانت كبيرة من الكبائر هتبقى مشكلة كبيرة ومحتاجة بقى توبة بشكل آخر ما هي لو صغيرة هتنتهي باستغفار يسير إنما لو كبيرة هتحتاج توبة وتحتاج عمل صالح وتحتاج أمور فإذا كنا لا نعرف ما هي الكبائر ممكن تبقى عارف إن في كتاب اسمه الكبائر للإمام الذهبي وفي كتاب اسمه كده لكن إيه هي ما تعرفهاش إذا عقبة الكبائر يظفر إبليس بالعبد الصالح فيها من أوجه أولا عدم معرفته بالكبيرة نفسها ثانيا عدم معرفته بمراتبها وفي أكبر الكبائر وليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الموبقات سبع وليه يقول أكبر الكبائر كذا وكذا وكذا فعدم معرفته بها أيضا يوقعه في ذلك ابن القيم بيقول والظفر به في عقبة البدع أحب إليه من الكبيرة فعشان كده عشان نرجع ناخد برضو ان عقبة البدعة اخطر بكتير قوي منها لان التاني ده هيعمل بدعة وهيبقى مستحسنها وهيحس ان هو من المهتدون ويحسبون انهم مهتدون وهو من الاخسرين اعمالا أما صاحب الكبائر فلربما يفطن إلى خطورة ما هو عليه العقبة دي واقعيا بالنسبة لنا احنا كملتزمين وناس عايزة تتربى بتقول لنا رسالة أخرى ان احنا محتاجين أن نتعرف على الكبائر ويبقى الواجب الثاني لنا في هذه المسألة على الأقل نقرأ كتاب الكبائر للإمام الذهبي هو أصغره يعني كتاب الزواجر الراجل فتح إيده قوي ووصلهم ل 400 حاجة و60 كبيرة فالإمام الذهبي يخليهم 70 المهم العقبة الرابعة ابن القيم بيقول فإن قطع هذه العقبة اللي هي عقبة الكبائر بعصمة من الله برضه هيتخلص منها ازاي بالاعتصام أو بتوبة نصوح تنجيه منها طلبه على العقبة الرابعة ألا وهي عقبة الصغائر فكال له منها وقال ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم يا عم طالما اجتنبت الكبائر وهو لسه اهو ما هو ما يعرفش الكبائر فلسه يروح قال له ايه دي دي بسيطه ودي بسيطه ودي بسيطه وهكذا او ما علمت بانها تكفر باجتناب الكبائر ده ابليس بيعلمك الدرس كمان ده ممكن يسوق اليك الحديث باسناده ويخليك واحد كده تسمعه بودانك تروح ما هو ده يفتح له 70 باب من الخير ليهلكه باب من الشر روح اسمع الدرس ده واسمع فيه الحديث ده بالذات واطلع منه بص الجمعة للجمعة ورمضان رمضان وصلوات الخمس وكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر عليك بالثلاثة دول يا حبيبي ومالكش دعوة بعد كده وعيش حياتك يخرج يقول بس انا هظبط الثلاث حاجات دول ويبقى كده يسمعوا ده وبعدين يقول له شفت بقى اهي تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات وكمان يا عم لو عملت حسنه ان الحسنات يذهبن السيئات ولا يزال يهون عليه امرها حتى يصر عليها مش ده اللي بيحصل خلونا بقى نتكلم بكلام واقعي انت ما عندكش ذنب تعتاده الفينة بعد الفينة او ذنوب مش عارف تخلص منها وبتعملها كتير بعدين بس يعني مش قصة يعني الكلمات الفارغة اللي بتطلع من لسانك ولا تعطي لها بالا وانت عارف الحديث ان الرجل لا يتكلم بالكلمة يهوي بها في النار سبعين خريفا لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا بس هو قاعد يقول لك هتعمل ايه يعني تقفل بقك يعني ما تتكلمش فبالتالي اكيد هتكلم بس هتطلع بقى كلمة وما يعاقبش نفسه ابدا على سعيه فيما لا يعنيه وكلامه فيما لا يرضيه سبحانه وتعالى لا يحاسب نفسه على مثل ذلك تلاقي نفسك جبت في سيرة فلان وسيرة علان وجبت وجبت وجبت وبعد كده تقول لي الغيبة ليها ست حاجات وده من باب الاحتراز وده من باب النصح وده من باب التحذير وده من باب مش عارف ايه ولا هو مستحضر اي معنى وهو بيتفاوت وإنما تشفي أحيانا أو اختلاف وجهات نظر ما بين الشخص اللي هو بيتكلم عليه ده ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا طوبى لمن تكلم فغنم ومن سكت فسلم من صمت نجا اسكت وخلينا في حالنا احنا مش عايزين وجع قلب ادي طريقه ابليس وقعد يقول اخ خلاص لما انت هتعملها دي مش قصه دي مش حاجه شوفوا فين الصغائر التي نرتكبها ونصر عليها فتكبر وتعظم عند ربنا ولا نعطي لها بالا دي يعني وقفه عند هذه العقبه لاسترجاع هذه الامور ومحاسبه النفس عليها يقول ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه فالإصرار على الذنب أقبح منه ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار ووالله من هنا أتينا في نظرنا إلى المجتمع غير الملتزم من هنا أتينا بيعملوا كبائر فأنت قاعد هنا بقى غيرة لله هتقول كذا وكذا وكذا بيعمل كبائر موبقة وانت بتعمل صغائر ومش واخد بالك منها وكبرت وبقت جبل وبقت عائق ومش ملتفت اليه لانها صغيره وانت ما بتقعش في دي فتقع في ذره كبر ومن حيث لا تدري حين تحتقر هذا الشخص العاصي وترى في نفسك العلو عليه بالتزامك الظاهري فقط من هنا اتينا ورب الكعبه فعشان كده لا نمكن في الارض وعشان كده جوانا مشاكل قافله بيننا وبين النصره هي دي منها من جمله الاشياء ان احنا بنعمل ذنوب وممكن على لساننا اخبارك ايه مقصر مذنب ايه الذنوب اللي انت بتعملها آه ساعات وساعات كل واحد عارف عن نفسه كذا كذا خطيره قوي كبيره جدا طب خلاص بقى شوف حالك انت واشغل نفسك بعيبك ومالكش دعوه بعيوب الاخرين وبلاش بقى تتهجم على سين وصاد وعين ولام مالكش دعوه خليك في حالك وتطهر نفسك طالما انت بتعمل بلاوي لا برضه ايه الشيطان يروح شده في الاتجاه الثاني يخلي عينيه على الاخر ويعمل المقارنه شفت الناس بتعمل ايه وانت بتعمل ايه فانت احسن كتير فهمتم فهذه العقبه والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام احمد والطبراني والبيهقي قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث صححه الشيخ الالباني اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاة فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها شفتوا الدنيا ذنب من هنا على ذنب من هنا على ذنب من هنا على ذنب من هنا لغاية ما ران القلب بذنوب صغيرة لا تعطي لها بالا ولعت نار واسود القلب وانت مش تدري فمحقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستهين بشأنها حتى تهلكه ابن القيم قال فإن نجا من هذه العقبة بإيه بقى؟ بالتحرز والتحفظ الورع حتى تدع ما لا بأس به خشية أن تقع فيما فيه بأس الورع هو سبيل الشبهات وبقول أنه أحيانا الناس بتقعد تضرب خماس فسداس في توصيف وتشخيص الداء اقول لك انت مشكلتك فين مشكلتي ان انا مش محافظ على القيام نظبط القيام وبرضه مش نافع مشكلتي ان انا هاجر للقران نظبط القران وبرضه مش نافع مشكلتي ذنوب الخلوات نخليه يضبط الامر شويه ويبعد عن المسائل دي ويصيب الذنوب دي وبرضه مش نافع ونقعد احنا يعني مش دارين ايه المشكله وممكن المشكلة تكون حاجة بسيطة قوي هو لا يعطي لها بالا ولا أنا واخد بالي منها ممكن تكون درهم ربا أو درهم من حرام أكله فأفسد عليه حاله أكل مال بشبهة ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات في آخر الحديث قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد إيه اللي دخل ده في ده علق المناوي في فيض القدير فقال وهذا دليل على أن أكل الشبهة الشبهة اللي هو مش في ش- مشايخ هتقول لك حلال ومشايخ هتقول لك حرام شبهة فيها وجه وفيها وجه فقال فهذا دليل على أن أكل الشبهة تقسي القلب ولا بد فتقسي قلبه واحنا بنخبط في حتة ثانيه فالورع والتحفظ والتيقظ هذا هو الطريق يقول فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار وأتبع السيئة الحسنة طلبه على العقبة الخامسة وهي عقبة المباحات فبدأ يقول له لا حرج لك في فعله إيه تعرف المباح؟ استواء الطرفين مفيش مشكلة اعملها لا هتاخد حسنة ولا هتاخد سيئة مباح فشغله بها عن الاستكثار من الطاعة يعني هو أنا لما أخرج أتفسح عيب أنا ما بقولش ما تخرجش تتفسح أنا بقول لك أخرج أتفسح بس أنا بقول لك إبليس هيعمل إيه عشان يضيعك هيخش عليك من الحتة دي ويقول لك فيها إيه روحوا عن أنفسكم ساعة يشغلك بهذا الترويح والترفيه لغاية يروح كل حاجة وتقول والله ده من باب مش عارف انا واخد- واخد اهلي وبتاع علشان برضه يعني من باب حسن المعاشره و و و وانت في الواقع عايز تخلص يعني الزن اللي على الدماغ يعني فبتخلص الموضوع مش النيه ان هي كده يعني المهم لا يشغله عن الاستكثار من الطاعه فاي شيء هو انا دلوقتي لما اكل اكله كويسه في مكان كويس ده حرام مش حرام حد قال انه حرام بس يخليه يروح ياكل الشيء المباح اللي هو كويس لغايه ما يشبع منه ويفوت منه القيام وهكذا هو في حاول ان انا اروح اتريض وان انا اجري شويه وبتاع والواحد برضه علشان ما يبقاش بقى سمنه ولا كلام من ده ويبقى جسمه رياضي وده يساعده على الطاعه يروح يتريض له شويه جسمه يتعب وما يعملش اي حاجه يجي برضه يتكاسل عن طاعات تانية خلاص استفرغ الطاقه كلها اللي كان عايزها في جانب اخر بزياده انا بتكلم في الاسراف في الإسراف عن الشيء ابن القيم بيقول له فيشغله بها عن المباحات يعني بالمباحات فيشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن فنخرج نت- كده ولا السنة مش مشكلة المرة دي يعني دي هي خروجة أو مش مشكلة المرة دي ده هي شيء بعمله وبروح بيه عن نفسي في كل فترة وفترة فيبتدي يخلوا إيه يستدرجه في ترك السنن ثم من ترك السنن إلى ترك الواجب وأقل ما ينال منه تفويته الربح تفويته الأرباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات يعني لو عرف سلعة الله الغالية لو عرف السلعة على حقيقتها ولكنه جاهل بذلك فإن نجا من هذه العقبة هي- يخلص منها ازاي بقى ببصيرة تامة ونور هادي ومعرفة بقدر الطاعات الواجب العملي هنا اسمه ايه بقى انه لازم يكون عندك ملف كده تذكر به نفسك ما بين الفترة والفترة بفضائل الأعمال التي تتركها أو التي لا تستقيم عليه يعني يا جماعة كل واحد مننا مثلا يشوف فضل الضحى ساعات بيفرط فيها مثلا واحد بيفرط فيها فيجي يبقى حاطط قدامه مثلا في كذا كتاب في الأمور دي موجودة ومبثوثة ممكن يجدها في الأسواق أو يجدها على شبكة الإنترنت أو غيرها فضائل الأعمال فيبتدي يذكر نفسه فضل الضحى أهو يبقى ليه ملف شخصي بفضائل الأعمال التي يهجرها أو لا يستقيم عليها ماشي يبقى مثلا قلنا مثال الضحى فيعرف ان الضحى صلاه الاوابين وان الضحى دي صدقه عن كل عضو من جسمه ال 360 مفصل دول يغني عن الصدقه عن كل مفصل صلاه ركعتين يركعهما من الضحى وانه لو صلى اربع ركعات في اول النهار ربنا يكفيه اخر الليل ويعرف ان صلاه الضحى هذه من اعظم القربات عند رب العالمين فيحاول الاستقامه عليها لاجل ذلك كويس مثلا يبقى قدامه الحاجات دي يذكر بها نفسه ما بين الفترة والفترة حتى يستقيم عليها يبقى كل فترة كده كل أسبوع مثلا عندي واجب إنه أضبط موضوع القيام الوتر الضحى الصيام من الاثنين والخميس الذكر باستكثار ما لا أكثر من الحمد لا أكثر من التسبيح لا أكثر من الحوقلة في حاجات كتير بتفوت مني ما بقولش لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة في اليوم بتتغافل عنها في وسط الحاجات أبتدي فضائل هذه الأعمال حتى يوظفها في وقته ويضعها في الأوقات المناسبة فيبارك الله عز وجل له في وقته فيعرف قدر الطاعة معرفته بقدر الطاعات والاكثار منها وانا يعني جالي خاطر الان وانا بتكلم ان احنا كل حاجه نقف عند اي عقبه منها نجد ان مردها الى الجهل فهو جهل بالله سبحانه وتعالى فجابه في عقبه الكفر جهل بسنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فجابه في البدعه جهل بالكبيره فاوقعه فيها جهل بحجم تحقير الصغيره فاهلكه فيها جهل بمرتبه المباح كيف يتعامل معها وكيف يقلب هذا المباح إلى طاعة فأوداه فيها لم يعرف قدر الطاعات التي يتركها في سبيل فعل بعض المباحات فأهلكه فيها كل المسألة تقول إلى عدم العلم عشان كده كل واجب قلناه النهاردة بيقول إلى ذلك عايزك تخلص الكتاب الفلاني عشان تقرأ عن الموضوع ده عايزك تقرأ في فضائل الأعمال علشان ما يخشش عليك في الحتة دي عايزك تعرف يعني كبيرة ويعني صغيرة عايزك تتعلم ضوابط البدع علشان تبقى ما يهلككش في هذا الجانب يبقى دي واجبات كلها تقول إلى العلم حتى نسد هذه الأبواب أمام الشيطان طيب لو بخل بوقته وابن القيم بيقول كلام جميل فمش قادر اتجاوزه يعني بيقول ايه ومعرفته بقدر الطاعات فان نجا من هذه العقبه ببصيره تامه واحد اثنين نور هادي هذا النور الهادي قلنا بقى سواء كان من القرآن سواء كان من رحمة الله سبحانه وتعالى التي يلقيها في صدره سواء كان من واعظ الله في قلبه الذي هو على الصراط ومعرفته بقدر الطاعات ثلاثة معرفة فضائل الأعمال والاستكثار منها ثم معرفته بقلة المقام على الميناء وخطر التجارة عظمها خطر هنا بمعنى العظم وكرم المشتري وقدر ما يعوض به التجار بخل بأوقاته وظن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح فإن صنع ذلك طلبه العدو في العقبة السادسة لو عرف بقى أن الدنيا دي أيام قليلة قلة المقام على المناه وأن الجنة سلعة الله الغالية عرف يعني إيه جنة وعرف كرم المشتري فعشان ما يتحصرش ساعة ما يلاقي نفسه في الآخر خالص لم يحصل شيء من هذه السلعة الغالية وما يتحصرش ساعة ما يلاقي أنه بخس به يوم التغابن ويعرف القدر الذي يعوض به التجار إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فيعرف بقى أن المقابل اللي على شوية صبر وشيء من مكابدة بعض الصعاب في الطريق ما أيسرها لو كانت عنده علو همة وعنده هدف أعظم من أي شيء يجري تجاهه لو عرف ذلك كله لا بخل بوقته وظن بأنفاسه طيب العقبة السادسة عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات يعني هو مش عارف يجيبه في ده ولا في ده وده والعبد كان بينه وبين الشيطان حافظ من الله تعالى لكن هو بقى حتة برضه تقول تاني إلى موضوع الجهل برضه يروح جايبه فين عنده فاضل ومفضول ودي بقى محدش هيعرف يجيبها إلا يعني عالم وليس عالم بالمصطلح اللي احنا يجري على ألسنتنا الآن اللي هو متمكن من فرع من فروع العلم لا لا معرفة مراتب الأعمال دي مش سهلة خالص ايه الأوفق ليا في هذا المقام أقول أذكار الصباح والمساء ولا أقرأ قرآن أتعلم الآن مسألة من مسائل العلم لأنفع بها نفسي وأنفع بها من حولي وأدعو بها إلى الله ولا أمسك مصحف وأقرأ أروح أدي درس وأدعو إلى الله عز وجل ولا أجلس في خلوة لأصلح ما بيني وبين الله أنهي أعمل فين إزاي كل ده مطلوب بس إمتى وقته أدي قد إيه من وقتي لده أدي وقتي للخلوة قد إيه أخليها نص ساعة وخلي مثلا باقي الواجبات تاخد 3 4 5 6 ساعات توازن ما بين الواجبات فدائما أبدا يهلكه في هذا الجانب وقل من يعني يستطيع أن يتجاوز هذه العقبة بسلامة قل من تجد ذلك أنه تتفاضل هذه الأمور وإحنا ذكرنا زمان كنا عاملين درس عن الأفضل وجمعنا فيها كل الأحاديث الواردة اللي فيها خير كذا أو أفضل العمل كذا وخرجنا بنتائج كثيرة أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب الناس بإجابة واحدة عن فضائل الأعمال فاختلف الأمر يعني بعض الناس يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن عمرو أقرأه في كذا أقرأه في كذا أقرأه في كذا حتى قال من قرأه دون ثلاث لم يفقه قالوا بعض أهل العلم هذا الأوفق في حاله وإلا فقد فهم بعض السلف أن الأمر ليس كذلك وأن هذا النهي ليس على بابه والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن ينفق الإنسان نفقة كثيرة وتعود هذه النفقة بالخسران على أهله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ثم يأتيه أبو بكر يقول ما تركت لهم يقول تركت لهم الله ورسوله ويأتي عمر بنصف ماله ولا يتعقبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول له كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت لأن كل واحد أوفق لحاله شيء آخر فعشان كده مسألة ليست من السهولة بمكان المسألة دي بتقول بقى إيه بتقول الكلام اللي احنا قاعدين بندرسه على مدى هذه السلسلة اللي هي معرفة نفسه إيه الأوفق لنفسك ومعرفة عيوب نفسه ازاي يتفاداها فيعرف الداء ويعرف الدواء ويعرف ايه الأوفق لنفسه تعرف انت ان قلبك دلوقتي ينصلح بجزء قرآن غيرك يصلحه ألف استغفار غيرك يصلحه خروج في دعوة واحد يصلحه كذا من أبواب الخير واحد يصلحه أنه يرفع سماعة التليفون يكلم والده ووالدته تلين قلبه واحد يروح يكفل يتيم هو ده الأوفق لقلبي يجي يعمل نفس شغل التاني ما تجيبش معاه عشان كده ما اقدرش في النقطة دي أديك واجب عملي إلا أن تدرس نفسك وتعرف ما يصلحه انت تبقى عارف ايه اللي بيأثر فيك احنا قلنا يبقى ممكن نحط لها برضه واجب عملي في النقطة دي الكلام اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت نأكد عليه المرة دي اعمل لنفسك وردك القرآن في هذا الأسبوع هتقرأ ختمة شوف الآيات اللي انت بتستوقف عندها ويجل لها قلبك ايه هي ما انا عايز افهم نفسي ايه اللي يصلحني ايه اللي بيجي قلبي بيه ففهمي لهذا يترتب عليه ان اضع من الاعمال ما يناسب حالي يعني انت ما تنفعش في طلب العلم طلب العلم والله يزيدك كبرا فما يصلحكش انت انك تزود في الحته دي على غير الوجه يعني ما ينفعش انت تروح جاي كده شامخ بانفك وتروح مثلا ماسك كتاب من كتب التقيله اللي الناس النهارده لما حد بيخلصها ولا بيعملها بيشار اليه بالبنام تروح ماسكها انت وتروح عاملها لو اتحط لك كده في البرنامج العمل بالنسبه لك يبقى انا بفسدك لانك انت بعديها انت عايز تحقق ده انت عايز تقول انا خلصت التحويه او انت عايز تقول انا خلصت كتاب من الكتب مثلا زي المستصفى كتاب زي المستصفى في الاصول قول انا مخلص المستصفى خلصته على الشيخ فلان او انا مخلص مثلا في النحو مخلص الالفيه ومخلصها بشرح من الاشموني او انا مخلص مش عارف ايه فخلاص انت لو اتحط لك الحاجه دي في النص هتبقى افسدتك لانك خلاص كده انت هو ده اللي كان مطلوب بالظبط فهذا ليس من معرفه الانسان بنفسه يعني تلاقي ايه ميل قلبه ميل قلبه كل واحد بيطلب مني طلب او بيطلب من المشايخ طلب بحس ان هو طلبه مكيف على رغبات نفسه احنا عايز الشيخ تخلص لنا الكتاب ده انا عايز الشيخ تشرح لنا الكتاب ده ده انا على طول طلبه العلم كلهم اللي حواليا يعني كل واحد بيطلب حاجه اللي هي يشمخ بها بانفه وانا عشان كده بقول انه ما ينفعش ما يصلحكش وبيزوغ في الحته دي بيزوغ فيها علشان خاطر الحته دي هتكمل ال CV بتاعته هتكمل برستيج هتكمل الصورة الحلوة اللي هو بيرسمها صورة الخيالية للأسف الشديد التي ليس لها أي وزن في الواقع ولا وزن لها عند لقاء الله تعالى ساعة الحساب هذه العقبة عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعة يقول ابن القيم وهذه العقبة يأمره بها ويحسنها في عينه ويزينها له وأراه ما فيها من الفضل والربح ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم كسبا وربحا لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كماله وفضله ودرجاته العالية فشغله بالمفضول عن الفاضل وبالمرجوح عن الراجح وبالمحبوب لله عن الأحب إليه وبالمرضي عن الأرض له ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ مين اللي يعرف يجتاز هذه العقبة؟ هؤلاء الأفراد في العالم والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأول يا ريت ابن القيم بيقول طب يا ريت بس الشيطان يجيبنا في الفضل والمفضول يا عم ده احنا تبقى ما فيش بعد كده الأغلبية والأكثرون يوقعهم في العقبات الخمس الأول فإن نجا منها ينجو بإيه بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله ومنازلها في الفضل ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها الكلام كله في المدارج ارجعوا إليه فهو في آخر منزلة التوبة اللي هو النظر الرابع في أسرار التوبة يقول ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسودها فإن في الأعمال والأقوال سيدا ومسودا إيه الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد إذا في استغفار سيد أعظم وفي استغفار أدنى وفي الأعمال كذلك ذروة وما دونها والدليل المعروف في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد والأعمال تتفاخر وتقول الصدقة أنا أفضلكم وهذا وارد في صحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وصححه الألباني عن عمر قال ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم إذا هناك في تفاضل ما بين هذه الأعمال فإن نجا من هذه العقبة لم يبقى هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد منها ولو نجا منها أحد لنجا منها الرسل رسل الله وأنبياؤه وأكرم الخلق عليه وهذه هي أصعب العقبات لأنه لا ينجو منها ألا وهي عقبة تسليط جنوده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب التسليط تسليط سواء بقى شياطين الإنس والجن وهذه العقبة يقول ابن القيم لا حيلة له في التخلص منها فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام له بأمره جد العدو في إغراء السفهاء به فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب وأخذ في محاربة العدو لله وبالله هيقول لنا بقى كلام حلو نتأمله كده ويبقى ختام هذه الجلسة يقول فعبوديته عبودية خواص العارفين هذه العبودية تسمى عبودية المراغمة المراغمة ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر التامة عايز تخلص من هذا الأمر هو قال صعب قوي أن أنت تنجو منها كل ما هتزود في الطاعة كل ما هتزود هتلاقي الناس تتكلب عليك وهتلاقي الناس تتربص بك وهتبقى مهالك ومشاكل فده ممكن يكون قاطع كبير بينك وبين اجتياز هذه العقبات والهلكات فيقول مفيش حل في الموضوع ده إلا استشعارك لمراغمتك يعني إغاظتك ومحاربتك لهؤلاء المتربصين بك فلا ينتبه إلى فضل هذه العبودية إلا أهل البصائر التامة فلا شيء أحب إلى الله وده يجعلنا نجعل الكلام كله في نسق واحد احنا ابتدينا الكلام بأنه عدو خبيث وأن دي حقيقة أساس هو ده وننهي الكلام هنا أنه من أعظم مقامات العبودية أنك تحاربه وأنك تغيظه وفرحك بإغاظته وبمراغمته وليها يعني شيء من السرور يجعل فيه أنفس الناس وهي دي الجانب الغريزي اللي جبل عليه الإنسان يعني في حتة كده بيبقى هو عايز يتميز وعايز يحس ان هو احسن وعايز يستشعر انه من هو دونه بيغيظه انا اهو انا الاحسن انا الافضل وكده فالجانب ده الطريق السليم له هو ذلك انك انت قاعد بتغيظ في الناس وقاعد بتعمل مش عارف ايه يا عم خلينا في اللي متربص بيك اللي قاعد لك ده الناس دول غلابه خلينا في العدو الخبيث الكائن بجوارك وانت لا تدري فاغاظته تدخل على قلبك السرور ان انت هزمته وصرعته وهكذا فيقول وقد أشار سبحانه إلى هذه العبودية في مواضع في كتابه قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا فسمى المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغما يراغم عدو الله وعدوه والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته يعني مجاهدته ومحاربته فمن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا ويكون من ذلك سعة ليوسع الله عز وجل عليه فيوسع عليه من فضله في مقابل مجاهدته وكلما استشعر معنى الغربة والهجرة إلى الله يستشعر مدى الحرب التي ستكون له مع الشيطان وأن هذه المعركة ستكون معركة يشتد فيها البأس ويحمى فيها الوطيس معركة ما أشدها فسيجد مراغما كثيرا سيجد مراغمة كثيرة سيجد محاربة كثيرة لكن هذه المراغمة بهجرته إلى الله وبأخذه الطريق ستكون ميسورة عليه إن شاء الله تعالى فالله يحب له ذلك يحب أن يراغم العبد الصالح الشيطان في هذا الباب شفتوا بقى أن الهجرة الحقيقية وأن الجهاد الحقيقي هو هذا الجهاد وهذه الهجرة فهمتوا؟ أنه الجهاد اللي هو جهاد الكافر والجهاد العدو الظاهر هو يقول إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس والشيطان هو ده الجهاد يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا وقال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين احنا لسه متفقين أنه الشيطان عدو فلا ينال من عدوه نيلا هذا وذاك إلا كتب له به عمل صالح وقال جل وعلا في مثل رسول الله وأتباعه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فمغايظة الكفار والكافر الأكبر هو إبليس فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب شيء يحبه الله عز وجل فكونك تغيظه كونك تراغمه كونك تجاهده كونك تقاتله هذه من أعظم مقامات العبودية فموافقته فيها من كمال العبودية وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا سهى في صلاته سجدتين وقال إن كانت صلاته تامة كانت ترغمان أنف الشيطان برضو إيه شفتوا عبودية المراغمة وفي رواية قال ترغيما للشيطان وسماها المرغمتين السجدتين حال سهو فمن تعبد الله بمراغمة عدوه شوفوا بقى الجزاء الأوفى لمن قام بهذه العبودية فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة ولأجل هذا كانت المراغمة محمود فيها ما لا يكون محمودا في غيرها زي ايه حمد التبختر بين الصفين والخيلاء لترغيم أنف العدو فيمشي متكبر يقول هذه المشية لا يحبها الله ورسوله إلا في هذا الموضع فهكذا فاشمخ بأنفك هنا واستشعر فرحة الله سبحانه وتعالى استشعر مدى حبه لهذه المراغمة لعدوه وعدوك الشيطان الرجيم قال ابن القيم وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول واللي هيحس بقى يعني قد إيه ربنا سبحانه وتعالى سيشكره على هذه المراغمة فيكون من نصيبه من حلاوة الإيمان ومن لذة الإيمان ما يجعله يتحسر على ما مضى من الأيام كان الشيطان هو الفائز عليه في هذه المعركة فبالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى فكلما وقع في ذنب أحدث له توبة ويعرف أن الله يحب التوابين فيرغمه يبقى فيها معنى خدتوا بالكم الحتة دي إن هو هو بيتوب كده إغاظة للشيطان فيكون في هذا له نصيب من الرحمة وفضل الله سبحانه وتعالى عليه أن وفقه إلى هذه التوبة والمراغمة للشيطان الرجيم هذه هي العقبات السبع التي يضعها الشيطان في طريقك إلى الله تعالى نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من كيد الشيطان وأن يجعلنا من عباده المجاهدين في سبيله حق الجهاد فنجاهد أنفسنا ونجاهد الشيطان ونجاهد هوانا ونجاهد دنيانا على الوجه الذي يرضي ربنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم